Orient, le lien entre l'Orient et l'Occident. بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم صدق الله العظيم
إذاعة القرآن الكريم في باريس
بسم الله الرحمن الرحيم ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم ايها الاخوه المؤمنون حان الان موعد صلاه المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينه باريس وضواحيها
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد هكذا إخوة الإيمان أذن لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة باريس وضواحيها
هنا إذاعة الشرق
مولانا يا مولانا يا سميع دعانا استجيب دعانا مولانا يا مولانا يا سميع دعانا استجيب دعانا مولانا مولانا يا مولانا يا مجيب دعانا يا مولانا اغفر خطايانا واحفظنا وارعانا اغفر خطايانا واحفظنا وارعانا وزدنا إيمانا يا مولانا وزدنا إيمانا
مولانا مولانا يا مولانا يا مجيب دعانا يا مولانا مولانا مولانا يا مولانا يا مجيب دعانا يا مولانا
اغفر خطايانا واحفظنا وارعانا اغفر خطايانا واحفظنا وارعانا وزدنا إيمانا يا مولانا وزدنا إيمانا يا مولانا خلق البهاء والجمال بعث محمدا بالرسالة
بعث محمدا بالرسالة
خلق البهاء والجمال بعث محمدا بالرسالة قوّن التلال نصب الجبال كون التلال نصب الجبال دفق الغدير والشلالة دفق الغدير والشلالة
مولانا يا مولانا يا مجيب دعانا يا مولانا مولانا مولانا يا مولانا يا مجيب دعانا يا مولانا اغفر خطايانا واحفظنا وارعانا اغفر خطايانا واحفظنا وارعانا وزدنا إيمانا يا مولانا
وزدنا إيمانا يا مولانا
انظروا لعظمة المعبود أبرز من عدم لوجود
لعظمة المعبود أبرز من عدم لوجود
انظروا لعظمة المعبود أبرز من عدم لوجود فجر البحار سير الأنهار فجر البحار سير الأنهار دفق الغدير والشلالة دفق الغدير والشلالة
مولانا يا مولانا يا مجيب دعانا يا مولانا مولانا مولانا يا مولانا مولانا يا مجيب دعانا يا مولانا
اغفر خطايانا واحفظنا وارعانا خطايانا واحفظنا وارعانا وزدنا إيمانا يا مولانا وزدنا إيمانا يا مولانا وزدنا إيمانا يا مولانا عليك صلى الله يا خير خلق الله عليك صلى الله يا خير خلق الله والآل والأصحاب والقوم أهل الله والآل والأصحاب والقوم أهل الله عليك صلى الله يا خير خلق الله عليك صلى الله يا خير خلق الله والآل والأصحاب والكوم أهل الله والآل والأصحاب والكوم أهل الله آه يا من له البرهان وخلقه القرآن يا من له البرهان وخلقه القرآن بالعزم يا مختار أن يتدين الله بالعزم يا مختار أن يتدين الله عليك صلى الله يا خير خلق الله عليك صلى الله يا خير خلق الله والآل والأصحاب والكوم أهل الله والآل والأصحاب والكوم أهل الله لواؤك المرفوع وقولك المسموع لواؤك المرفوع وقولك المسموع وحبك المتبوع في موجة الأوى وحبك المتبوع في موجة
عليك الأوى صلى الله يا خير خلق الله عليك صلى الله يا خير خلق الله والآل والأصحاب والقوم أهل الله والآل والأصحاب والقوم أهل الله
عليك صلى الله يا خير خلق الله عليك صلى الله يا خير خلق الله والآل والأصحاب والأصحاب والقوم أهل الله والآل والأصحاب والقوم أهل الله
Radio Orient.
Le lien entre l'Orient et l'Occident.
Publicité.
Renew. Le dispositif gouvernemental Mon Leasing électrique est terminé. Mais chez Renew, la voiture électrique à moins de 100 euros par mois, ça continue. Profitez de Renault Zoé E-Tech 100% électrique d'occasion à partir de 99 euros par mois. Renew, véhicule d'occasion toute marque, reconditionné et certifié. Zoé Life 52 kWh, LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 1584 euros après déduction, prime à la conversion. Voir service-public.fr. Offre à particulier jusqu'au 30 avril. Si accordiaque, voir fr.renew.auto. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
إذاعة الشرق Radio Orient.
بتتولد أيام بتتولد فينا كأنها أحلام متفسرة لينا بتتولد أيام بتتولد فينا كأنها أحلام متفسرة لينا هو الطريق هو خدنا ورحنا معاه هو الطريق هو خدنا ورحنا معاه ضاع اللي ضاع معنا بكرة اللي ضاع نلقاه ضاع اللي ضاع معنا بكرة اللي ضاع نلقاه وهو يوم ورا يوم الهنا يوم وضنا يوم وهو يوم ورا يوم الهنا يوم وضنا يوم وهو يوم ورا يوم بنرضى بالمقسوم وهو يوم ورا يوم بنرضى بالمقسوم وهو يوم بتتولد أيام بتتولد فينا كأنها أحلام متفسرة لينا يا ستاير النسيان داري على الأحزان يا ستاير النسيان داري على الأحزان خلي النهاردة يبان عايزين نعيش في أمان خلي النهاردة يبان عايزين نعيش في أمان ضاع اللي ضاع معنا بكرة اللي ضاع نلقاه ضاع اللي ضاع معنا بكرة اللي ضاع نلقاه وهو يوم ورا يوم الهنا يوم وضنا يوم وهو يوم ورا يوم الهنا يوم وضنا يوم وهو يوم ورا يوم بنرضى بالمقسوم وهو يوم ورا يوم بنرضى بالمقسوم وهو يوم ورا يوم هنا يوم وهو يوم ورا يوم قولي قولي لي يما كل شيء نصيب قولي قولي لي يما عدو ولا حبيب قولي قولي لي يما كل شيء نصيب قولي قولي لي يما عدو ولا حبيب وهو يوم ورا يوم الهنا يوم وضنا يوم وهو يوم ورا يوم الهنا يوم وضنا يوم وهو يوم ورا يوم بنرضى بالمقسوم وهو يوم ورا يوم بنرضى بالمقسوم وهو يوم
Changez d'horizon et retrouvez Radio Orion Onda Plus sur Toulon. Sur Toulon.
يا ريت بترضي يا رهاي حبيبة قلبي تكوني بعمر لك بعيوني بايت وحيطانه ريف شفوني يا ريت بترضي يا ريت حبيبة قلبي تكوني بعمر لك بعيوني بيت وحيطانه ريف جفوني يا ريت بترضي يا ريت حبيبة قلبي تكوني بعمر لك بعيوني بيت حيطانه ريف شفوني يا ريت بترضي يا ريت حبيبة قلبي تكوني بعمرك بعيوني باين هيعملوا ليه تشكوني يا ريت بترضي يا ريت حبيبة قلبي تكوني بعمرك بعيوني باين هيطلعوا ريف شكوني من البدر العالي عشقان حقك لك من نور وشال من البدر العالي عشبال حقك لك من نور وشال طال النجم الما بتنطلب علقها بصدرك كوني طال النجم الما بتنطلب علقها بصدرك كوني طال النجم الما بتنطلب علقها بصدرك كوني يا ريت ترضي يا ريت حبيبة قلبي تكوني بعمرك بعيوني باين هيطعنوا ريف شفوني اه يا ريت ترضي يا ريت حبيبة قلبي تكوني بعمرك بعيوني باين هيطعنوا ريف شفوني بمشي حدك ليل نهار ايدي على خصرك زنار بمشي حدك ليل نهار ايدي على خصرك زنار واللي بده يغار يغار بيلوموني يلوموني واللي بده يغار يغار بيلوموني يلوموني واللي بده يغار يغار بيلوموني يلوموني يا ريت بترضي يا ريت حبيبة قلبي تكوني بعمر لك بعيوني باين هيضلوا ريف يا ريت بترضي يا ريت حبيبة قلبي تكوني بعمر لك بعيوني بيت وحيطانه ريف جفوني حيطان وريف شفوني حيطان
Changer d'horizon. Retrouvez Radio Orient 24h sur 24 et 7 jours sur 7 sur Dreux. Radio Orient, le lien entre l'Orient et l'Occident.
ما تقولش انا اسف ولا تيجي تقدم اعذار مش قادرة اشوفك قدامي مأزوم منهار ما تقولش انا اسف ولا تيجي تقدم اعذار مش قادرة أشوفك قدامي مهزوم منهار ولإنك عالي في نظري سلمتك روحي وأمري سلمتك روحي روحي وأمري أنا بعشق كبرياءك وحنانك واشتياقك أنا بعشق كبرياءك وحنانك واشتياقك وإزاي إزاي عشان فرد مروري أكويك بالنار دايما نتعاتب انا وانت بسمع لك وانا راضية وساكتة بسمع لك باهتمام آه. انا راضية بحلوك وبمرة وبعيني بشوفك طول عمرك وانت كبير المقام آه. ولانك عالي في نظري سلمتك روحي وقمري سلمتك روحي روحي وأمري أنا بعشق كبرياءك وحنانك واشتياقك أنا بعشق كبرياءك وحنانك واشتياقك وازاي ازاي ازاي ازاي علشان ترضي مروري أكويك بالنار أنا أهون على قلبي تخبي ولا انك تصعب على قلبي لو اتألم فداك قربك لو نار بيطمني لو حتى عنادك يألمني شايفك دايما ملاك ولانك عالي في نظري سلمتك روحي وامري سلمتك روحي روحي وامري كبريائك وحنانك واشتياقك أنا بعشق كبريائك وحنانك واشتياقك وازاي ازاي ازاي علشان ترضي غروري اكويك بالنار لا لا لا لا لا
ما سألتني شعرك يعني بيجرالي ايه بعدك عني من كتر ما بحبك جدا يا ريت ما تسألنيش احسن لو قلت نص اللي بيحصل ولا عمرك ما هتفارق حضني ما سألتنيش عمرك يعني بيجرالي ايه بعدك عني من كتر ما بحبك جدا يا ريت ما تسألنيش أحسن لو قلت نص اللي بيحصل عمرك ما هتفارق حضني أنا لو هقولك بحتاج لك لاحتياج كلمة شوية ما بكونش عارفة إن أنا عايشة غير لما أشوفك بعينيا أنا لو هقولك بحتاج لك لاحتياج كلمة شوية ما بكونش عارفة إن أنا عايشة غير لما أشوفك بعينيا أنا خايفة تضحك لو أقولك أنا ببقى صعبان عليا الدنيا ايه لو شوية ده انا عايشة عمري عشان هواك وبخاف اقولك وما بحكيش لا تحس بيا وما تسيبنيش مع اني مهما بداري عالي بيبان عليا ان انا عايزاك انا لو هقولك بحتاج لك لاحتياج كلمة شوية ما بكونش عارفة ان انا عايشة غير لما اشوفك بعينيا انا لو هقولك بحتاج لك لاحتياج كلمة شوية ما بكونش عارفة ان انا عايشة غير لما اشوفك بعينيا انا خايفة تضحك لو اقولك انا ببقى صعبان عليا Vous pouvez écouter Radio Orient sur Internet www.radioorient.com.
Thank
يلي بحبك انتي قبل الماضي ببالك انتي انتي يلي بحبك انتي قبل الماضي ببالك انتي اتسميتي ع اسم عيوني وجواك القلب تكونتي انتي انتي انتي انتي انتي يلي بحبك انتي انتي يلي بحبك انتي قبل الماضي ببالك انتي انتي يلي بحبك انتي قبل الماضي ببالك انتي اتسميتي ع اسم عيوني وجواك القلب تكونتي انتي انتي انتي انتي انتي يلي بحبك انتي بصحوة أحلامي موجودة بضحكة أيامي برودي بصحوة أحلامي موجودة بضحكة أيامي برودي أو لما بحكي عن حلواي أحلى من زهرة منقاي لما بحكي عن حلواي أحلى من زهرة منقاي بتكون المقصودة انتي بتكون المقصودة انتي انتي يلي بحبك انتي قبل الماضي ببالك انتي انتي يلي بحبك انتي قبل الماضي ببالك انتي اتسميتي ع اسم عيوني وجواك القلب تكونتي انتي انتي انتي انتي انتي يلي بحبك انتي برعشة صابيعي مرسومة بلهفة تطليعي وبهمومي برعشة صابيعي مرسومة بلهفة تطليعي وبهمومي يا حكاية ما بعرف سرها حياتي من غيرك صحراء يا حكاية ما بعرف سرها حياتي من غيرك صحراء واللي سارق نومي انتي واللي سارق نومي انتي انتي يلي بحبك انتي قبل الماضي ببالك انتي انتي يلي بحبك انتي قبل الماضي ببالك انتي اتسميتي ع اسم عيوني وجوات القلب تكونتي انتي انتي انتي انتي انتي يلي بحبك انتي انتي يلي بحبك انتي انتي يلي بحبك انتي
Publicité. Relio, Le dispositif gouvernemental Mon Leasing électrique est terminé. Mais chez Renew, la voiture électrique à moins de 100 euros par mois, ça continue. Profitez de Renault Zoé E-Tech 100% électrique d'occasion à partir de 99 euros par mois. Renew, véhicule d'occasion toute marque, reconditionné et certifié. Zoé Life 52 kWh, LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 1584 euros après déduction, prime à la conversion. Voir service-public.fr. Offre à particulier jusqu'au 30 avril. Si accordiaque, voir fr.renew.auto. Au quotidien, prenez les transports en commun.
إذاعة الشرق راديو أوريون
بدي اقعد انا وياك بمطرح مش مسكون شي مطرح برات الكون ما في علينا عيون بدي اقعد انا وياك بمطرح مش مسكون شي مطرح برات الكون ما في علينا عيون اكل من ايديك واسهر بعينيك اكل من ايديك اسهر بعينيك اذا حبك مش هيك ريت والعشق ما يكون بدي اسرح فيك وانت تسرح فيك عقيدي غفيك وعيش الرومانسية بدي اسرح فيك وانت تسرح فيك عقيدي غفيك وعيش الرومانسية اكل من ايديك واسهر بعينيك واذا حبك مش هيك ريت والعشق ما يكون بدي اياك تكون حبيبي وصديقي تحبك بجنون يا حب الحقيقي بدي اياك تكون حبيبي وصديقي تحبك بجنون يا حب الحقيقي أخذ من ايديك واسهر بعينيك واذا حبك مش هيك ريت والعشق ميقول بدي اقعد انا وياك مطرح مش مسكون شي مطرح برات الكون ما في علينا عيون بدي اقعد انا وياك مطرح مش مسكون شي مطرح برات الكون ما في علينا عيون اكل من ايديك واسهر بعينيك اكل من ايديك واسهر بعينيك واذا حبك مش هيك ريت والعشق ما يكون
يساوي قلبي ليه كل الهجر لو تنسى حبي ما تنسى العشر يا وياك يا وي قلبي ليه كل الهجر لو تنسى حبي ما تنسى العشر حبيتك بقلبي الصافي بقولها بكل فخر لكن انت بقلب القاسي وبعينيك الغدر حبيتك بقلبي الصافي بقولها بكل فخر لكن انت بقلب القاسي وبعينيك الغدر يا وياك يا وي قلبي ليه كل الهجر لو تنسى حبي ما تنسى العشر يا وياك يا وي قلبي ليه كل الهجر لو تنسى حبي ما تنسى العشر بالله بالله بالله عليك بالله بالله بالله بالله عليك بالله بالله بالله بالله عليك بالله بالله بالله بالله عليك بالله بالله عليك تسقيني حب وانسى القبور وانسى اللي فات ولا تشمت فيك وفي البشر بالله عليك تسقيني حب وانسى القبور وانسى اللي فات ولا تشمت بك وفي البشر يا وياك يا وي قلبي ليه كل الهجر لو تنسى حبي ما تنسى العشر يا وياك يا وي قلبي ليه كل الهجر لو تنسى حبي ما تنسى العشر استناك والله ترجع لي لو طالب ظهر ونعيش بحب جديد لو طال العمر استناك والله ترجع لي لو طال الظهر ونعيش بحب جديد لو طال العمر يا وياك يا وي قلبي ليه كل الهجر لو تنسى حبي ما تنسى العشر يا وياك يا وي قلبي ليه كل الهجر لو تنسى حبي ما تنسى العشر ياك يا وي قلبي ليه كل الهجر لو تنسى حبي ما تنسى العشر وياك يا وي قلبي ليه كل الهجر لو تنسى حبي